بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمه الرب وبركته معلمه ومرشده ايانا في الطريق الى ان نتمتع بمجده امين. احنا بنتكلم في موضوع الثبات في المسيح. الثبات في المسيح. الانسان اللي بيبتدي مع المسيح بيحتاج ان هو يثبت في المسيح ازاء المحاربات والشكوك والظنون والخوف وتجارب ابليس اللي بتحاول تزعزع ايمانه وتهزه وترجعه للماضي فهو محتاج ان هو يثبت في الايمان يثبت في قراره يثبت في حياته مع المسيح طول مدة أيام الغربة لا يؤثر فيه الشيطان ولا التجارب ولا المحاربات ولا العالم ولا جسد الخطية ولا الشهوات إنها تزعزعه هو لسه صغير وبادي ممكن ممكن يسقط في الخطية عن جهل او عن ضعف او عن سهو لكن هذا لا يضيع ثباته في المسيح لان زي ما قلنا ان في فرق بين الخطيه في حياه الانسان كاتجاه او اتيتيود وفرق بين الخطيه في حياه الانسان كسلوك فالخطيه كاتجاه بيبقى ده الجريمة بعينها أو الإجرام بعينه لكن الخطية نتيجة سلوك وأنا ماشي بقع لكن ضميري تعبان وندمان متضايق من نفسي فدي بتبقى سواء عن ضعف أو جهل أو سهو لكن التوبة والعودة إلى الله بتبقى مقبولة وربنا في الحالة ديت بيساعد الإنسان عشان خاطر يقوم الصديق يسقط والرب يقيمه الصديق يسقط ويقوم يسقط في السلوك لكن الاتجاه المضاد لله ده موضوع تاني خالص اذا العظات اللي احنا ماشيين فيها والدروس اللي احنا ماشيين فيها في المرحله ديت هي في مرحله الثبات هدفها اللي عايزين نحققه ان الانسان ما يضطربش ولا يخاف ولا يتزعزع ولا يسيب ربنا لو حصل انه في بداية الطريق سقط عارفين زي ايه بالظبط زي الطفل الصغير لما بيتعلم المشي هو بيحبي لكن بنعلمه المشي فهو بيتعلم المشي ممكن يمشي خطوتين يعمل ايه يرجع طب معنى انه وجع يبقى مش ابننا قلت لا لا لا ده انت بتوجع انت قبل ما تيجي ما انتش ابني مش ممكن لكن يوجعه نقومه تاني نمشيه تاني نشجعه نشدده لحد ما يتثبت تمام ويقدر يمشي في الماراثون ويبقى بطل من ابطال السباق لكن وهو صغير اي بطل من ابطال السباق وهم عيال صغيرين ياما وجعوا وياما تخشموا لكن مش معنى الانسان بيسقط في بدايه حياته ان هو مش نافع اذا هدفنا من كل التوضيحات دي ازاي نثبت في المسيح رغم ضعفاتنا ورغم عجزنا ورغم سهونا ونسياننا ورغم سقوطنا ان احنا برضه لسه ماسكين في المسيح والمسيح ماسك فينا ما يسيبناش ابدا لان عدم امانتنا لا تبطل امانه الله بل يظل امين الى الابد لا ينكر نفسه في عوامل بتخلينا نثبت في ربنا وفي نتائج لثباتنا في ربنا هو ده اللي احنا بنوضحه في المواضيع دي كلها اكبر حاجة بتخليني اثبت في الله اهم شيء يخليني اثبت في الله فاكرين ايه حقيقة ان الله ابويا اب ليا فانا بتعامل مع اب مش بتعامل مع قاضي مش بتعامل مع رجل بوليس مش بتعامل مع وكيل نيابة انا بتعامل مع اب ابويا اللي بيحبني ابويا اللي بيساعدني ابويا اللي ممكن لما ارجع يوجفني تاني فلما انت تتعامل مع ربنا على اساس انه اب هتطمئن لابوك انه مش هيفرط فيك هيعلمك ويدربك ويفهمك والمسيح علمنا ان ان احنا لما نيجي نكلم ربنا نقول له ايه ابانا الذي في السماوات ابانا اب فيا ناس بتصلي ابانا الذي ولا تتعامل مع الله كانه اب في حين دي النقطة الأساسية للعلاقة اللي بيننا وبين ربنا. إن الله أبويا وإحنا أولاده. أنا أكون لهم أبا وهم يكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. وفي نتائج للثبات للتعامل مع ربنا كأب والثبات في الله كأب احنا بن اهم النتائج دي ان اذا كان الله اب ليا وفي نفس الوقت اب ليك وفي نفس الوقت اب ليكي يبقى لما عيال تسال واحد تقول له ابوك مين يا ابني؟ تقول ابويا فلان تسال البيت وانت ابوك مين؟ تقول ابويا فلان الله برضه اه وانت يا ابني ابويا فلان الله الله الله طب ما يبقوا انتوا ايه؟ اخوان لما انتوا كلكم من اب واحد يبقى لازم دولت ايه؟ اخوات كده فدي الحقيقة اللي احنا عايزين نتكلم عليها الليلة الله أب يبقى احنا ايه اخوان ودي الترنيمة اللي احنا كنا بنرنمها نحن بنو الآب الرحيم يبقى كلنا اخوان يبقى الله أب لجماعة اخوانك كلنا اخوان هتكلم في الموضوع ده في ثلاث نقاط النقطة الأولى الوحدة القلبية وحدة قلبية والنقطة الثانية ضرورة جوهرية أو حتمية والنقطة الثالثة روابط قوية اولا وحدة قلبية احنا ولاد اب واحد يبقى احنا لازم نكون واحد نرتبط بوحدة من القلب مش من اللسان الآية بتقول ايه ليكون في يوحنا 17 آية 21 و 22 ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد شوف السيد المسيح دي الصلاة الشفاعية الأخيرة اللي صلاها في يوحنا 17 حديث المسيح وأمله كله إن إحنا نبقى إيه؟ واحد كلنا نبقى واحد ودي الميزة يا جماعة ميزة الإنسان اللي ارتبط بالمسيح والمسيح ملأ قلبه وحياته انه يجد انه مع جماعة المؤمنين الاخرين انهم واحد واحد العلاقة قوية جدا الروابط قلبية جدا وحدة كاملة جدا دي دليل واضح ان احنا اولاد ربنا يقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي زي إن كان لكم حب بعضا لبعض دي العلامة المميزة نحن بنحب بعض لكن لو لقيت جماعة بياكلوا في بعض وبيكرهوا بعض ومخصمين بعض ومنقسمين على بعض يبقى دول أسرة المسيح وجماعة المسيح وواحد في المسيح أشك في هذا أشك في هذا المسيح طلبته ان احنا نكون واحد نندمج مع بعض في وحدانية كاملة هنفسر الكلام ده بآيات أخرى زي مثلا في أفسس 2 19 يقول إيه فلستم إذا بعد غرباء ونزلا بل راعية مع القديسين وأهل بيت الله أهل بيت الله يعني ايه اهل بيت الله يعني عائلة الله افراد عيلة ربنا يعني ربنا اب وعنده عيلة واحنا افراد هذه العائلة مرتبطين ببعض تماما اخوات بقلب واحد وحدة قلبية صدقوني عندما اتقابل مع انسان مؤمن حتى لو كانت اول مرة اقابله فيها احس ان احنا واحد ونعرف بعض من سنين من سنين يمكن تبقى مقابلة بالصدفة طبعا ما عندناش حاجة اسمها صدفة عندنا كلها ترتيب الله لكن لأول مرة أقابل إنسان وبعدين ابص الاقيه بيتكلم عن المسيح ابويا على اساس ان هو ابوه على طول بروح واحد تبص حصلت وحدة بينا وبين بعض كأننا نعرف بعض من سنين بل إن روابطي مع المؤمنين هي أشد من روابطي مع إخوتي بالجسد وأقربائي بالجسد اللي هم لسه مش عايشين او مش عايش المسيح في قلبهم ليه اعزازنا لله اعزازنا للمسيح فرحنا بالمسيح بيخلينا نفرح جدا جدا بولاده وبناته وبنرتبط بوحدة شديدة قلبية لا تتزعزع ليه لاننا افراد عيلة واحدة ومش بس اي عيلة ما هو ياما عائلات مش- مشتتة وياما عائلات منقسمة على بعضها انا لا انسى قط قط السنة الاولى اللي اترسمت فيها كاهن ونادوني في نص الليل في مشكلة كانت المشكلة اكبر مني جدا ناس نادوني وقالوا لي الحق عارف فلان قلت لهم اه وعارف اخوه فلان قلت لهم ايوه عارف قالوا دولت واحد منهم هيتقتل الليله ازاي الكلام قال في نزاع بينهم وبين بعض رغم انهم اخوات على الميراث وده مأجر ناس عشان يقتلوا ده وده مأجر ناس عشان يقتلوا التاني طب ما في لحظة هيتصفوا هما الاتنين لما الأولانيين يقتلوا الأخ الأكبر والتانيين يقتلوا الأخ الأصغر طب ما ماتوا هما الاتنين وضاعت التركة تروح لمين؟ لكن مين يفهم ومين يعقل؟ ادي اخواته في عيله واحده بس عيلة ما هياش مثالية عيلة ما هياش متربية لكن نحن أفراد عائلة مقدسة وربنا مربي عياله تربية مثالية يبقى تبص تلاقي العيال ايه متحدين قلبهم على بعض متربيين تربية غالية فاحنا افراد عيلة ربنا اول ما تلاقي قلبك فيه ضغينة الانسان اعلم ان المسيح مش في قلبك لو قلبك فيه بغضة لحد اعلم ان المسيح مش جواك لان الله محبة وان كانت المحبة ساكنة قلبك مش هتلاقي بغضة وكره لانسان تقول لي بس مش كل الناس كويسين يا ابونا اقول لك احنا بنكره اعمال الناس الاعمال الشريرة بتاعت الناس لكننا لا نكره الانسان الشرير الخاطئ نحب الخاطي ونكره الخطية الله كده يحبني كخاطي في الوقت الذي يكره فيه الخطية التي تفصلني عنه قلب مليان بالله المحبة وابن لله بيحب كل الناس ولاد ربنا شيء تاني قالوا ايضا معلمنا بولس الرسول في رمية 12 آية 5 يقول هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر خد بالك التشبيه الأولاني أفراد عيلة واحدة أعضاء عيلة لكن التشبيه الثاني إن إحنا إيه أعضاء جسد واحد يعني احنا مع بعض بنكون جسد المسيح ممكن انت تكون دراع للمسيح وجارك عين للمسيح والثالث لسان للمسيح وضاعي ودن للمسيح لا ده جايز الدراع لوحده مكون من ناس كتير ده العجلة ديت ودي العصب ده وده اللحم ده وده الجلد ده أعضاء جسد المسيح كلنا بنكمل بعض كلنا مرتبطين حتى ايدي اللي بعيدة عن الجسد ديت بالمقدار ده لكنها مرتبطة بيه بالمفاصل دي فاحنا مهما بعدنا عن بعض لكننا مرتبطين من خلال المسيح بالجسد الواحد اعضاء لجسد واحد اقول لك حاجة افرض ان رجلك وجعات لا سمح الله دخل فيها مسمار اتجرحت بجزازة اي حاجة فرجلك بتتألم طيب بقيت اعضائك مبسوطة عينيك مبسوطة وبجك عمال يضحك ها أه؟ وقلبك بيفط من الفرح ولا عينيك بتبكي وخشمك بيتقوى وقلبك حزين ليه اصل رجلي مجروح طب يا اخي رجلك احنا مالنا ومالك ايه يعني رجلك يقوم عينيك تبكي عشان رجلك ايه جاب الرجل للعين تقول اصلهم اعضاء في جسد واحد نتألم بعضنا لبعض ونفرح بعضنا لبعض عشان كده الترنيمة اللي احنا قلناها تقول ايه في عدد خمسة نبكي مع الباكي كما نصر للفرحان فرحا مع الفرحين وبكاء مع الايه الباكين باحساس دفين ورباط كامل بنحس ببعض لاننا اعضاء جسد واحد بنحس ببعض بنتألم لبعض ده احيانا لما تلاقي انسان يفرح يفرح في مصيبة بتحل على جاره او واحد معرفة يفرح في مصيبة اه ده في ناس بتتمنى المصايب للاخرين يبقى ده بيعرف المسيح ولا شاف بل بالعكس الانسان اللي في قلبه المسيح يصعب عليه اي انسان يتألم عشان خاطر اي انسان ليه لان في محبة قلبية في روابط اعضاء جسد واحد اذا تألم عضو تتألم معه بقية الايه الاعضاء تشبيه ثالث يبقى احنا عرفنا تشبيه اولاني ان احنا افراد عيلة واحدة تشبيه ثاني ان احنا اعضاء جسد واحد شوف التشبيه الثالث ده جميل في كورنثوس الاولى اصحاح 10 ايه 17 يقول فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد يعني إيه؟ يعني إيه؟ ده سر خطير وعظيم بولس الرسول كان مشغول دايما بوحدانية المؤمنين زي الرب يسوع المسيح ما صلى من أجل هذه الوحدانية فعدة تشبيهات مختلفة التشبيه الثالث ده قمة بيقول ايه فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد طب ايه اللي هو الخبز الواحد اللي هو في نفس الوقت جسد واحد جسد المسيح الخبز الواحد تناول خذوا كلوا هذا هو جسدي اخذ خبزا وخير خذوا كلوا هذا جسدي فلما بنتناول منه لاننا جميعا نشترك في الخبز الواحد فلما نشترك في الخبز الواحد بنشترك في الجسد الواحد بنبقى كلنا واحد قديس يوحنا ذهبي الفم علق على هذه الآية تعليق في منتهى الروعة قال ايه قال الجربانة اللي احنا بنصلي عليها وبنشترك فيها على اساس انها خبزة واحدة بتمثل جسد المسيح الواحد الجربانة دي مصنوعة من ايه حد يعرف مصنوعة من القمح من الدقيق والدقيق اصله متاخد من ايه من القمح مش كده فشوف قال لك عشان نجيب الج- القمح من الحقل ونعمله جربانة بيحصل فيه ايه الاول بنمسك ال- القمح ده ونطحنه بينطحن عشان يبقى ايه دقيق الجمحية في الاول بتبقى ايه بتاع ناشفه كده حبه ناشفه لو مسكتها باسنانك تضغط عليها جامد تتكسر ناشفه صلبه فديت بناخدها ونطحنها تضيع الصلابه بتاعتها وتبقى دقيق طري ناعم بس فيه ايه؟ فيه رده القشره بتاعت الجمح مختلطه بالدقيق فبنعمله ايه؟ بيتنخل كان فيه عارفين المنخل؟ بيتنخل ينزل الدقيق الناعم والنخاله اللي فوق اللي هي الرده بتتفرز نرميها وناخد الدقيق ده نعمل له ايه؟ نحط عليه ميه ونعجنه وبيتلت جامد وعلى قد ما تلت الدقيق بعضه على قد الدقيق اما يبقى إيه؟ العجين تبقى ايه؟ متماسكه مش كده؟ لما بنيجي نعمل جربان قبل ما يعملوا العجان كان يتعجن بالايد ويتحرك كويس تمام ليه؟ عشان يطلع الهواء اللي بين العجين وبعضه الذرات تطلع الهواء وتبقى العجينه حته واحده ازاي نعرف ان العجينه بقت حته واحده؟ ست من دول او الجربني بعد ما ي- يعجن تمام يمسك العجينه دي لو مسكها كده وشالها كده تبقى حته واحده كانه ماسك ايه حاجه واحده لكن لو اتفتت وجعت يبقى لسه عايزه ايه تتعجن تمام عشان تتماسك مع بعضها فلما تتماسك يجي مدورها كده في ال- المعون ويجي شايلها كده تطلع في ايدها ما يوجع منها شيء تتعجن تمام في بعضها بعد ما تتعجن تتحط فين في الفرن في النار اه ليه مش هتستوي لان لو ما كانتش تستوي هتبقى عجين ما يتاكل طيب بعد ما نمسك الجربانه بعد ما مرت بالمراحل دي كلها حد منكم يقدر يطلع منها حبايه حبايه جمح لا ولو لقينا فيها حبايه قمح نعمل ايه؟ نشيلها. ما تنفع دي مليانه حب قمح ما تتاكل. لكن لازم تتوارى كل حبات القمح وتتحد في هذا الخبز الواحد عشان تبقى ايه خطوة طيب ده شغل الفرانين ده لكن ايش دخله في الحاجات الروحية في صميم الحاجات الروحية انا وانت وكل انسان بمفرده عامل زي حباية الجمل دماغه ناشفة تمسكه كده تكسره دماغك تتكسر وراسه ما تتكسر الذات الكبرياء العنجهية القشرة البرانية ماسكة تمام مغلفاه كده و... وعاملة له قبها طب عشان خاطر يبقى متحد مع المؤمنين يحصل ايه؟ لازم ينطحن يعني تسحق الذات نطحنها نكسرها تمام ونسحقها تمام انسحاق الذات او انكار الذات او حياة الاتضاع اولا طب بعدين ننخلها ما ننخل كده وننخل عشان نفصل الخطية والزغل اللي موجودة في قلبي ونرميها بره ويبقى دقيق نظيف ما في ذات لين طري حلو ابيض ناصع مقدس طاهر طب بعدين نكب بقى عليه الميه ايه الميه دي الروح القدس هو المياه مياه النعمه هي الروح القدس قال من عطش فليقبل الي ويشرب ماء حياه مجانا قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان ينالوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد إذا المية رمز للروح القدس يبقى احنا نتعجن مع بعض بالروح القدس الروح القدس يربط يعجننا طيب واللت لت العجين طبعا عشان خاطر الفراغات اللي بيننا وبين بعض الهوى اللي بيننا وبين بعض الفرقة اللي بيننا وبين بعض الانفصال اللي بيننا وبين بعض البعد اللي بيننا وبين بعض يطلع ونرتبط ببعض عشان خاطر نتحد تماما في بعضنا البعض طب واللت ده بيجي بايه اللي بتعجن العجين بتعمل ايه تضرب العجين ايه ده ها بتضرب العجين اه فالآلام والاضطهادات الخارجية تربطنا ايه برباط مقدس مع بعض تقوي الروابط بيننا وبين بعض ناخد من المشاكل والمضايقات والصعوبات اسلوب للارتباط بعضنا ببعض طب بعد كده بندخل فين في النار في النار اه امال ايه حريقه لان النار دي بتسوي الانسان تسويه بتنضجه بتنشف عوده بتديه مذاق وتديله طعم نيران الالام نيران التجارب نيران الاضطهاد تربطنا كمؤمنين ببعض وتخلي لينا طعم حلو ورائحة جميلة مين مننا يقاوم ريحة الجربان الجميل الحلو وهو سخن كده وريحة الجربانة الحلوة اللي طالعة مين بيقاوم الحكاية ما حد تبص لك الواحد عايز ياكل حتى اللي بيشتغلوا الجربان تبص لك عمال ياكل جربان مرة بسأل اللي بيعمل جربان حد بياكل جربان وانتوا بتشتغلوا قالوا ايه وما ناكلش لا لا تطر لا تكم ثورا دارسا وانتوا افضل من التيران فممكن تاكل لكن الواحد بياكل قد ايه؟ يعني ابونا ما تعبت يعني الواحد ياكل له اربع خمسه يعني زي ما بياكل ليه؟ لان ما يقدرش يقاوم رائحة القربان وطعمه اللذيذ مش كده؟ هكذا نحن المؤمنين لما نتسوى كده بنار الروح القدس ونار الآلام والتجارب تبص تلاقي الناس بتجري ورانا عايزة تاكلنا أكل عايزة تعيش زينا عايزة تبقى زينا يبقى احنا جماعة فخر لنا رائحة المسيح الزكية ولنا مذاقة الملكوت الحلوة ليه لأن نيران الروح القدس ونيران التجارب سوتنا نضجتنا خلت لنا نكهة مقدسة مذاق حلو رائحة طيبة ده التشبيه ده وتفسيره قاله القديس يوحنا ذهبي الفم تعليقا على هذه الآية يبقى احنا بنتناول من الجسد الواحد او الخبز الواحد عشان ايه احنا نتعلم ان احنا ندوب في بعض ونتحد في بعض ونصيب بطول بالي ابص الاقي واحد جاي يتناول فبناوله وبعد ثلاث اربع خمس ستة ناس عد- معديين يجي عدوه يتناول فبناوله اصله ما يتحمل اقول له ما تتناول الاثنين اعداء والاثنين بيكرهوا بعض والاثنين بينهم وبين بعض ما صنعت 600 ورشة حدادة ويشوفوا بعض ده راح يتناول وده راح يتناول اه يتناولوا الاثنين يا دي المصيبة السوداء ها تناول بس ده يشوفه رايح يقول طب خليه يتناول ويصدنا يلا روح وبعد ما يخلص الطابور ده هو يخش وراه ولا الستات برضه كده دي دي كتيرة م? هي تخش تتناول وانا بكرهها سن ما بقبلها ما بحبها خليها تتناول هي الاول تغور وانا اجي في اخر الطابور اتناول وتبقى دي الامور مكشوفه قدام الله انه ليس بيننا رباط مقدس وحنتناول من الخبز الواحد والجسد الواحد ولا نصير واحدا في الرب مش مهزله ده معناه ان احنا بنمارس الطقوس الكنسية بطريقة غير روحية مش فاهمين حاجة واحد فاهم انه لما يتناول يبقى خلاص لا ده نتناول عشان خاطر نرتبط بعضنا ببعض برباط مقدم كان زمان لما حد يطلع يتناول عايز يتناول يوم الحد الصبح من السبت بالليل كانوا زمان بيسكنوا كده في حاره واحده اسمها حاره النصارى فيطلع اللي هيتناولهم يلفوا على بعض يخبط على بابه مساء الخير مساء النور ازيك يا مجدس يقول له سامحني انا هتناول بكره وهكون قلبك شايل مني انا بغلط كتير فيمكن كتير غلطت في حقك تسامحني عشان اعرف اتناول بكره يقول له يا عم صلي لنا وسامحنا انا كمان عشان هتناول بكره ويتعنقم ويتسامحم وهكذا الحريم كل واحده تلف على صاحبتها وجارتها تقول لها مسامحاني انا هتناول بكره انا غلطت في حقك مسامحاني ولا الله يسامحك سامحيني انت علاقه قويه في محبه قلبيه عشان خاطر ايه نصير واحدا في المسيح يسوع دي الوحدة القلبية التي ينبغي أن تكون بيننا كإخوة في المسيح يسوع النقطة الثانية ضرورة حتمية هل لازم فعلا أن إحنا نترابط ونتحد ولا الواحد يقدر يعيش كده ماله دخل بحد تاني في ضرورة في شيء مهم في العملية دي اه طبعا احكي لك شوية حاجات هنا في الكتاب يبينوا اهمية الترابط بيننا وبين بعض انها ضرورة مهمة جدا وحتمية للغاية في سفر الجامعة اصحاح اربعة وعدد تسعة وعشرة سليمان الحكيم يقول اثنان خير من واحد لان لهما اجره لتعبهما صالحة ولأنه إن وقع أحدهما يقيمه الآخر يقيم رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع لأن ليس ثاني يقيمه مفهوم المثل بتاع سليمان الحكيم ده بيقول لما اتنين يمشوا مع بعض أحسن ما واحد يكون لوحده ليه؟ الاثنين لما يمشوا مع بعض لو واحد وجع منهم حفرة هيلاقي واحد ايه يسنده ويطلعه كده. طيب ونشتغلوا شغلانة هياخدوا أجرة مضاعفة ازاي هضرب لك مثل افرض ان في واحد بنى بنى وراجل اناني ما يحب حد يشاركه في الايه في الجروش ولا يجيب له حتى صبي يناوله يطلع هو عشان ياخد الجروش براهو تبص تلاقيه يجيب الطوب طه ويروح يجيب الايه الرمل وبعدين يروح يجيب الاسمنت وبعدين يروح يجيب المي ويقلب ويعجن بايده المونه وبعدين يطلع ياخد الطوب ويناول نفسه طوبه طوبه ويبني اخر النهار يبني كم مدماك لما يبني له مدماك واحد يبقى كويس ليه؟ لان ده بدأ بيشتغل بنا ومناول طب وياخد اجره قد ايه؟ على قد المدماك اللي عمله حاجه مدماك واحد طب لما يجيب له صبي ويروح وياه الصبي ينجل ويعمل وبعدين يناوله ويشتغل تبص تلاقي في اليوم يعمل له كام؟ مدمكين ثلاثة أربعة ليه؟ لأن إيد وإيد تساعد إيد على إيد بتساعد يعمل عمل مضاعف وعشان كده ياخدوا آخر النهار أجرة مضاعفة يبقى إحنا لما نبقى مرتبطين بعضنا ببعض نساعد بعض ننال مكافأة سماوية أكبر على الإنجازات اللي إحنا بنقدر نعملها ونثمر فيها بنساعد بعض بننجز بنعمل عمل لمجد ربنا تبقى المكافأة أكثر من الله ولما نمشي مع بعض نساعد بعض ونعين بعض يقول لك وويل لمن هو وحده إذا سقط ما يلاقي حد إيه يساعده أنا أعرف ناس وحوادث كتير يمكن بتجروا عنها في الجرايد كتير في ناس انانيين اناني محب لذاته ما بيحب حد تاني مرة قابلت واحد زي من دول وما كانش متجوز كبير بقول له يا عم فلان كنت أتل... كنا كنت انا لسه صغير شاب صغير بقول له يا عم فلان انت ما بتتجوزش ليه ده انت موظف كويس وليه ما بتتجوز قال لي ضحك كده قال لي آه، بعد ما اخد المعاش هتجوز قلت له بعد ما تاخد المعاش ليه ليه قال لي اصل لو اتجوزت قبل المعاش اللي هتجوزها هيطلع لها معاش لكن انا ما عايز اللي جوزها تطلع لها معاش فانا بعد ما اطلع على المعاش ابقى اتجوز يبقى انا باخد المعاش بس هي ما تاخد حاجه يا اناني يا محب لذاتك شوف الراجل بيفكر ازاي بدماغه حاجه عجيبه في ناس كتير بتفكر كده والنتيجه عارفين النتيجه ايه؟ تبص تلاقي تدور على عمه فلان ده ما تلاقيه الله الراجل ده ما بيبانش ليه؟ ما بيبان لا بيروح الكنيسة ولا بيزور جيران ولا أي حاجة الراجل راح فين؟ يمكن سافر تقول اه يمكن مشى حتة سافر وبعد ثلاث أربع خمس ست أيام ريحة قذرة نتنة ناس من الشقة بتاعت الراجل اللي كان قاعد لوحده ده طب ايه النتنة دي؟ فار مات ولا كلب مات جوه ولا شنو؟ ومن الريحة عمالة تزداد يبلغوا البوليس يأتي البوليس يخبط ما حد بيفتح يفتحوا ما يلاقوا كلب ميت لكن يلاقوا مين سيد الدار اللي قاعد لوحده الأناني اللي عايش لوحده هو اللي ميت زي الكلب بمفرده ما حد سأل عنه حتى لما مات عكسني أناني ويل لمن هو وحده إذا سقط مع حد يعينه ده يمكن ده لو كان متجوز وجات له أزمة قلبية مراته تضرب تليفون وتجيب دكتور ويصرفوه لكن أناني يقول لك ما اتجوز إلا بعد ما أطلع على المعاش عشان ما تاخد نصيب في المعاش طب ولما حطيت براسك وعفنت ايه اللي يفيدك نفعك المال لا ينفعك المال ولا حاجه اذا في ضروره مهمه جدا عشان الانسان يكون ايه يكون مرتبط بالاخرين لانه ويل لمن هو وحده لو وجع ما يلاقي حد يقومه آية تانية في معلمنا مرقس ستة آية سبعة في الإنجيل بتاعه ودعا الاثنى عشر يسوع دعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم ايه اتنين اتنين وأعطاهم سلطان على الأرواح الناجسة شفت المسيح بحكمته كان ممكن يبعثهم واحد واحد لكن لا واحد يبقى يمارس الحب مع مين ويمارس التعاون مع مين ويمارس الشركة مع مين ومين اللي يعاونه لما يبقى وحده سيد المسيح في كل حكمته يبعتهم ايه اتنين اتنين ساعدوا بعض عشان كده لازم احنا نكون مرتبطين برباط شديد في ضرورة لان المسيح نفسه لو ما كانش الامر ده ما كانش ضروري ما كانش ارسلهم اتنين اتنين في ترابط ووحدة آية ثالثة في يوحنا الأولى إصحاح 3 وعدد 14 يقول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة محبة الإخوة علامة حقيقية إن الإنسان مننا انتقل من حالة الموت والخطية إلى الحياة والنعمة الغنية علامة عايز تحكم على انسان مؤمن ولا مش مؤمن كيف ازاي انسان ده يعرف ربنا ولا ما يعرفش المسيح علامة واضحة تشوفه بيحب المؤمنين ولا ما بيحبهم بيحب ولاد يسوع ولا ما بيحبهم لو كان بيحب ولاد المسيح ومرتبط وياهم يبقى بالتأكيد ده المسيح مالي قلبه وهو كمان انتقل من موت الخطية إلى حياة البر وعايش مع المسيح ازاي يعني اقول ناس عايشين مع المسيح متمتعين بيه بيرنموا بيصلوا بيقروا في الانجيل ماسكين انجيل صح بص لو واحد شافهم كده يتبسط يقول يا سلام ويجي مطلع انجيل وراخر ويقعدوا يتأملوا ويتشاركوا ويرنموا مع بعض ويصلوا حاجة حلوة يبقى هم كلهم ايه مؤمنين لأن الشخص ده لما أحب الناس دولت دليل أن المسيح في قلبه وماشي في نفس الخط طيب شوف الصورة الثانية شافوا واحد ماسك الإنجيل بيرنم انت عملت لي من الكيزان انت راخر انت من جماعة الاخوان المسيحيين انتوا يا ناس عاملينها كده ليه؟ مأزمينها ليه؟ مقفلينها ليه؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ وانت جسيس عشان تمسك انجيل وتمشي بيه؟ ويبتدي ايه؟ يهريه. يبقى ده في قلبه المسيح سحميه. ده في قلبه الشيطان. الانسان الذي لا يحب المؤمنين يبقى هو نفسه ما مؤمن الانسان الذي لا يحب اولاد المسيح اللي بيحبوا المسيح يبقى ده حكم طبيعي على ان هو ذاته ما بيحب المسيح يبقى العلامة على اننا انتقلنا من موت الخطية واصبحنا ابناء لله ان احنا علامة شديدة جدا ان احنا بنحب ولاد ربنا دليل قوي كبير ابحث مع نفسك شوف محبتك لاخواتك قوية ولا لا بتحب الناس اللي بيحبوا المسيح بتحب الانسان اللي ماسك انجيل ولا بتتريق عليه بتحب الانسان اللي بيحب الصلاة ولا بتضحك عليه هذا المقياس إن كنا بنحب اولاد الله فبالتأكيد نحن اولاد الله وقد انتقلنا من موت الخطية الى نور النعمه والايمان. بقيت نقطه اخيره في الموضوع احنا خدنا النقطه الاولانيه وحده قلبيه كلنا متحدين بالقلب ثم ضروره حتميه ان احنا لازم نكون مرتبطين لان دي خطه الله لينا وعلامه على ان احنا فعلا انتقلنا من الموت للحياه ثم اخيرا روابط قويه كنا بنحب بعضنا بعض يبقى لازم تكون بيننا وبين بعض ايه علاقات قويه وروابط قويه ونقوي هذه الشركه مع اخوتنا المؤمنين ازاي معرفنا داود النبي بيدينا مثل مهم قوي في مزمور 16 آية 3 ماذا يقول والأفاضل كل مسرتي بهم يا داود النبي يقول انه مسرور بمين بالقديسين الذين على الارض الناس اللي اخلاقهم فاضله دي مسرته بيهم يعني ايه مسرته بيهم يعني بيقوي العلاقات وياه فرحان بيهم يعني داود النبي اول ما يجي له واحد من اولاد ربنا يبقى الدنيا مش سايعاه يا سلام فرحان ومبسوط لكن الانسان اللي في ربنا واللي المسيح مش في قلبه اول ما يجي له واحد من بتوع ربنا يقول يا ستار يا كريم يا فتاح يا عليم جاي يهب بايه ده بقى انا ما عارف وقعدته كلها نكد وقال الله وقال الرسول والكلام الفارغ بتاعهم ده امتى يمشي الزبون ده امتى يمشي يا اخي القعده بتاعته عكره ولا فيه نكته كده ولا فيه تلميحه كده قبيحه وقليله الادب ولا نكت قليله الادب من النكت الحلوه دي هو بيحب قله الادب ويحب الناس قلالات الادب لكن لما يجي له انسان فاضل قديس يبقى شنو؟ دمه تجيل قعدته عكره واول ما يمشي يكسر وراه جله تعبتنا يا شيخ اما داود النبي فيقول القديسون الذين في الارض مش اللي في السماء بس واللي في الارض كمان والافاضل الناس اللي اخلاقهم ساميه وعاليه ومليانين فضيله كل مسرتي بهم فهل مسرتنا باولاد الله فعلا بالقعدات الجميله بتاعت ربنا وبتاعت الصلاه وبتاعت الترنيم بتاعت الانجيل ولا القعده اياها هي ديت اللي في دماغنا ثاني راجع نفسك تقوية الشركة في سفر أعمال الرسل صح 2 آية 44 صح 2 آية 44 يقول وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا في شركة في الحاجة اللي معاي تحت أمرك احنا البعض احنا اخوان اللي ليا ليك واللي عندي عندك ما في فرق ماذا تحتاج لكن الانسان اللي يشوف اخوه جعان وعريان ومحتاج فيغلق قلبه واحشائه ضده يبقى انسان ما عرفش المسيح لكن الانسان اللي قلبه معامر بالمسيح انسان مليان حب وحنان وشركه شركه يضحي من اجل الاخرين ويشاركهم فيما يحتاجونه اخيرا عبرانيين آية عشرة اصحاح عشرة آية خمسة وعشرين يقول ايه غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عاده بل واعظين بعضنا بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب علامه او شيء نقوم به عامل من عوامل الترابط ان احنا ايه لا نترك اجتماعاتنا في ناس متعودين ان هم ما يسالوش عن الاجتماعات الروحيه لكننا بيقول لك لا نترك اجتماعاتنا زيهم بل واعظين انفسنا بعضنا بعضا نوعظ بعض نشدد بعض نشجع بعض وبالخاصة على قدر ما ترون اليوم يقترب يوم الأبدية
يوم المجيء الثاني يقترب نشدد بعض ونجوي بعض ونشجع بعض ان احنا نجتمع معا ونتعزى معا ونرنم معا ونصلي معا ونحيا معا في حياة سهر صح ولعل اليوم بيقترب واضح قدام عينينا يا جماعة اليوم بيقترب بشدة قدام عينينا
هذه الأحداث الأخيرة التي أنبأنا بها رب المجد يسوع والتي تكلم عنها دانيال النبي في القديم الآن نراها تكتمل أمام عيوننا أنا تكلمت عن المجيء الثاني في سلسلة عظات النهارده جاي لي من ضمن الأسئلة رجاء أن احنا نعود للحديث عن سلسلة المجيء الثاني مرة ثانية لأن اليوم فعلا اقترب والغريب جدا أن الناس إزاء هذه الأمور بيختلفوا ناس فرحانين طبعا بخبر المجيء الثاني فرحانين دول ليه؟ لأنهم مؤمنين بيحبوا المسيح لسان حالهم يقول مع بولس الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ده شعور المؤمنين لكن في ناس تانيين غير المؤمنين حزانة تعبانين كل ما يسمع سيرة المسيح جاي يتغم غم أزلي ليه؟ لأن المسيح لم يرتفع في نظرهم ويبقى افضل من هذا العالم وما في هذا العالم لسه مرتبطين بالعالم اكثر من المسيح ناس عايزه تفرح بشبابها وناس عايزه تفرح بممتلكاتها وناس عايزه تفرح بجروشها ومش عايزين حكايه المسيح جاي سدوا لنا السيره دي وفي ناس لاهين غير منشغلين بالامر لا فرحانين ولا متضايقين ولا خاطر على بالهم مطنشين بل هازرين عارفين نوح قاعد يكلم الناس أقربائه وأصهاره و الناس اللي كانوا في زمانه قاعد يحذرهم من الطوفان كم سنة حد يعرف مية وعشرين سنة يحذر الناس من الطوفان الآتي يعني أسلوبه في طوفان الطوفان ده شنو؟ طوفان تغرق الأرض بالمية يا سلام are you okay؟ أنت يعني قواك العقلية كويسة يعني؟ يقولوا ما يقولوا له يعني هتغطي الجبال دي؟ يقولوا ما يا سلام يعني الميه هترتفع ترتفع تبقى اكبر من البيت تبقى اكبر من الشجره تبقى اكبر من الجبل يقولوا are you sure that you are okay انت متاكد انك انت كويس يعني وبعدين يجوا له ثاني يوم ولا ثاني سنه يقولوا له نوح يقول لهم نعم يقولوا له وين وين الطوفان وكل ما يتاخر الموعد يهزأوا اكثر سنه عشرة عشرين 30 50 يقولوا يا ناس سوبوا الطوفان جاي يقولوا ضحكتنا يا راجل ليك 100 سنه تقول الطوفان جاي لا طوفان جه وانت لسه عايش في الخرافه بتاعتك ومخك ملوح لو في مستشفى امراض عقليه كنا دخلناك فيها بس ما في لسه ما تقدم الطب 120 سنه والناس تزداد وزئا وعدم تصديق لكن عندما اتى اليوم الموعود اغلق الباب وهلك الجميع والمسيح نفسه قال لنا كده قال كما كان في ايام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الانسان في ايام نوح كانوا ياكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون ويهزؤون وينكسون وهكذا ايضا في مجيء ابن الانسان ناس هتبقى من ذات الحال النهارده الناس اللي بتشوف الاخبار بتاعه النفق والأحداث حوالين الهيكل لا ما يصدق لك لا لا لا يا حركات طب يا سيدي قام اغلقوا ال- اغلقوا النفق خلاص ها، ارتاح بعد ما فتحوا لك الدوشه دي كلها اغلقوه خلاص خلص القصه ده خلصت عندك لكن ما خلصتش في تخطيطاتهم ده شغل اللوبي يفتح يثير يغلق يهدي يفتح يثير يغلق يهدي لكن ساعة الضربة القاسمة كل شيء ينتهي النفق لهم عشرين سنة شغالين فيه من يوم ما استولوا على أورشليم سنة 67 1967 وبدأ العمل في هذه الأنفاق للبحث عن أساسات هيكل سليمان وحاولوا يفتحوا هذا النفق مرتين قبل كده والحكومة بتاعة العمال اللي فاتت آه، رفضت وقاومت اللي عايزين يفتحوه فلما جت حكومة النتن إياه عملت ايه فتحت وإن أغلقت سياسة ولكنهم مصرون لأن ده أملهم أملهم هدفهم وتتحقق النبوات والهاذرون والمستهزئون والساهون واللاهون سيبكون بعد فوات الأوان لكن يا ريت نسو- نصحصح ونفوق للأحداث كل دي علامات المنتهى طب يعني يا ابونا هيجي المسيح سنة 2001 زي ما قلته أنا ما قلته ولا أقول جايز جدا يجي قبلها جايز يجي بعدها لكن دي تأملات ناس وتفسيرات ناس لكن المهم ان العملية ايه استوت والمسيح على الابواب على قدر ما ترون اليوم يقرب وخلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا اذا فلنعيش مع المسيح ونترابط بعضنا مع بعض حتى نحيا السماء على الارض عندئذ يصير لنا نصيبا في ملكوت السماوات ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين